السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام تقبل الله منا ومنكم صالح العمل اللهم آمين ومع هذه الحلقة من حلقات الفتاوى في قناة الرحمة نعيش بأمر الله سبحانه مع تتمة الأسئلة التي وردت إلينا بال SMS ونتولى الإجابة عنها ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ألو بعدين حضرتك يا شيخ آه، أنا كان عندي فتوى
اتفضلي حضرتك آه، أنا مام آه، أنا لابسة النقاب بقالي دلوقتي يجي شهر وأنا عندي 15 سنة مم.
وحصلت مشكلة ما بيني أنا وماما وأثرت عليا إن أنا أقلع النقاب وأقسمت مم.
فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه مم.
هل أقلع النقاب ولا بس أنا مش عايزة أقلعه خالص مم.
فمش عارفة أعمل إيه وهي يعني المشكلة دي حصلت امبارح فهي مم.
نايمة زعلانة خالص مم.
وأنا برضك نايمة زعلانة إن هي غضبانة عليا مم.
فبعد اذن حضرتك تجيبني يعني طيب حاضر إن شاء الله حاضر آه، بالنسبة للابنة السائلة فهي بتقول إن عمرها 15 سنة وإن حصلت مشكلة مع والدته طبعا بالنسبة ل- لهذه السن الأمر بيستوقفني وليه يحصل مشكلة مع الوالدة وليه ما تطيعش والدتها وليه العند مع الأم في مثل هذه السن الأمر الثاني إن الأم علاجها قصاد مثلا عناد ابنتها أو مخالفة ابنتها لها يكون إنها تقسم عليها إنها آه، تخلع النقاب يعني هي لابسة النقاب من شهر فهل العلاج يكون إن هي تخلع النقاب ده هي طول ما هي لابسة النقاب كل ما يحدث شيء تتذكر إنها منتقمة وإن النقاب بيفرض عليها سلوكا معينا وإنها لابد تلتزم بهذا السلوك لتتوافق هذه الهيئة مع المسلك ما يبقاش في تناقض في حياة الإنسان هيئته تنبئ عن مظهر معين ومسلكه يخبر عن مخبر معين يبقى في تناقض بين السلوك وبين العمل فما أراه والله أعلى وأعلم بالنسبة للأم الكريمة أن تكفر عن يمينها تكفر عن اليمين وابنتها تعتذر إليها وتسترضيها والأم تكفر عن يمينها وتترك ابنتها ونقابها وتحمد المولى سبحانه ان البنت يعني نشأة بنت صالحة ولابد انها تكون خرجت من بيت طيب عشان يعني تتزين بالنقاب وتكون متدينة في هذا السن الصغير فربنا يحفظها ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل سؤال شيخي. آه، أبويا جبرني أحلق اللحية وماني حالقها، قلت مم.
له سني هي مؤكدة.
مم.
إجا قال لي بدك تحلقها. آه، سألنا شيخهم قال لي طاعة الوالد من من- آه، فريضة بس الدقن سني، بحلقها ولا ما بحلقها سيدي؟ شيخي حاضر يا اخي الحبيب حاضر.
يلا.
ال- الأخ الكريم بيقول يعني يمكن ليه تعلق بالسؤال الأول برضه أن والده يريد أن يجبره على حلق اللحية وبيقول له هي سنة غير مؤكدة يقوم يجي يسأل شيخ يقول له ده طاعة الوالد واجبة وتربية اللحية سنة يبقى أنه اللي يقدم يقوم يقول له ده الفرض يقدم على السنة يبقى طيع والدك في إيه؟ في حلق اللحية بالنسبة لحلق اللحية أو تربية اللحية عفوا ما ندين لله به أن تربية اللحية واجب وذلك للأحاديث العديدة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أحاديث كلها تفيد الأمر والأمر للوجوب لعدم وجود القرينة الصارفة يبقى بالنسبة للحية هي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب فهي واجبة وهذا ما عليه فقهاء المسلمين لم يقل أحد منهم قط بأن تربية اللحية مستحبة أو أنها سنة بل وفي المذاهب الأربعة لا نعلم خلافا في هذه المسألة في وجوب تربية اللحية بل عندهم أن حلق اللحية مثلى لا تجوز شرعا لكن تبدل الزمان وتغير وخاصة في مرحلة حكم محمد علي وأولاده لما بدأوا يتوجهوا التوجهات العلمانية في ديارنا وفي غير ديارنا من ديار الإسلام هو توجه اللي هو سيطرة الليبرالية على الحكم الليبرالية تعني اللي هي الأحزاب العلمانية التي تجعل ما لله لله وما لقيصر لقيصر لكن الحقيقة أن قيصر لم يترك ما لله لله وإنما بدأ يزاحم المولى سبحانه في حقوقه التي أوجبها على العباد فإذا بسليمان باشا الفرنساوي يأتي لتحديث الجيش المصري بأمر من محمد علي وإذا به يجبر الجنود على حلق لحاهم لأول مرة يعرف فيها هذا الأمر عندنا عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا دكتور لو سمحت آه إن شاء الله الحمد لله السنة دي ربنا من علينا بالحج أنا وزوجي فبنطلع أطباء حملة هو طبيب وأنا طبيبة بنطلع من جدة للط... لل- لمكة لل- للمشاعر يعني ولكن هو في أتوبيس مع الرجال وأنا في أتوبيس مع النساء وفي نفس الخيام برضه الخيام في الرجال والخيام في النساء هل في مشكلة حضرتك؟
انت حضرتك اللي, اللي انت طالع بخصوص عمل مش طالع مع زوجك انكم خارجين تحجوا طالعين لا طالعين أطباء حملة ما انا الحملة واخد بالي طالعين بخصوص عمل معين مكلفين بيه بس بس بنحب بتقدم مناسك الحج أيوه بتقدم مناسك الحج لكن مكلفين بعمل معين أيوه مش كده اه وموجود معاكم ال- ال- ال- اللي هي ال- الرفقه الامنه اللي موجوده هناك والصحبه اللي موجوده مش كده ايوه حضرتك يعني بحيث ان النساء موجودين في مكان منعزلين عن الرجال ايوه طيب بس حاضر في السفر في السفر من جده لمكه مم.
آه، كل واحد في لوحده مش مع بعض تمام حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه كل عام وأنتم بخير يا شيخ جزاك الله خيرا آه ممكن أسأل حضرتك سؤال- سؤالين اتفضل
السؤال الأول آه هو أنا يعني بقرأ آه مش أنا بحفظ يعني قرآن فأنا مش بقرأ ورد يومي اللي هو من أول البقرة فبقرأ من الورد اللي أنا حافظاه
مم.
فهل هذا يجوز ولا أنا لازم أبدأ من ما في ما فيش مشكلة ما فيش في قراءة ما تيسر منه اللي يتيسر لك من القرآن اقرأي به
آه جزاك الله خيرا والسؤال الثاني لو سمحت آه هو ينفع آه، صيام غدا إن شاء الله من أيام التشريق يعني؟
في أي- أيام التشريق حاضر هبينها إن شاء الله حاضر.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت كان عندي م- يعني كان في مشكلة بس يعني عويصة شوية يعني يعني معقدة شوية فممكن حضرتك تسمعني للآخر يعني
بخصوص إيه حضرتك؟
آه كان في يعني هي المشكلة بتحصل عندنا في القاهرة كتير إن مثلا الواحد هيخطب واحدة وبعد كده يعني يحصل معاهم آه، ك- يخش بيها قبل ما يكت- قبل ما يعمل عقد القران فحصل حمل وكده فانا كنت عايز بس وخلص حصل زواج ووضع يعني بعد إذن حضرتك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في القاهرة اللي بالنسبة للسؤال الأخير هذا يعني الحقيقة الإنسان جف حلقه الإنسان جف حلقه يقول يا أخوانا الخاطب أجنبي عن الخطيب يا أخوانا ما تتسهلوش في المعاملة يا أخوانا الحذر الحذر ما ينبغيش أبدا إن هو ده اللي يكون عاقد ويبقى على حذر منه فكيف بالخاطب وهو أجنبي أجنبي عن الفتاة أجنبي عن أمه أجنبي عن شقيقته عن قريبته يبقى ينبغي ان احنا ننتبه لذلك اي مخالفة لشرع الله عز وجل بيتولد عنها ما تولد ي- يبقى والعياذ بالله فجر به ثم بعد ذلك يجي سؤال يقول لك الحمل يتم اسقاط الجنين ولا لا يتم اسقاط الجنين ثم بعد ذلك العقد عليه يجوز العقد وهي حامل ولا لا يجوز ال- مشكلات تحتاج الى مجامع فقهيه واللي يضعنا في ذلك ايه وخزي وعار والعياذ بالله يضعنا في ذلك التساهل والشيطان يجري من الانسان مجرى الدم في العروق يتدرج في اضلال العبيد ما بيضلش الانسان يقول له ارتكب الفاحشه مره واحده ابدا لكن يزين له ويتدرج في اضلاله خطوه فخطوه يعني احنا بنضرب مثل ولله المثل الاعلى لو رجل حرفي ميكانيكي مثلا تخصص في نوع من السيارات عشر سنوات ده متهيألي يسمع صوت الموتور يعرف العربية فيها ايه طب 30 سنة طب 50 سنة العربية وهي ماشية يقول لك دي فيها كذا طب ما بالك الشيطان متخصص في الإنسان كم ألف سنة وده تخصصه ما يشغل ما بيشتغلش غير في النوع ده في الإنسان فقط ي- يبقى عارف مداخله ومخارجه وعارف يغويه ازاي ويزين له الباطل ازاي فنعوذ بالله من نفسه ونفخه وهمزه ويعني نبرأ إلى الله مما يحدث من اختلاط وتساهل في مجتمعاتنا نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا من هذا الدنس اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ال- بالنسبه لتكبير العيد آه، ال- طبعا التكبير اللي ورد في الحديث اللي هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد نعم آه، فقلنا الامام المسجد كده فقال ده فعلا الحديث ده ورد ده حديث ورد عن الرسول صلى- عليه الصلاه والسلام فقال بالنسبه للزيادات اللي هو ال- الله اكبر وكبير والحمد لله كثيره دولت الشفاعيه هم اللي زادوا كده واللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الصلاه آه، الاخيره ديت في الحديث في ال- في التكبير دي قال اللي هم ال- الاحناف هم اللي اللي زودوها فقال بالنسبه للتكبير اللي هو بيحصل في الاذاعه ده اللي هو ده التكبير الشامل ده كله قال ده مفيش منع من من قوالته ويسن انه قال لان الائمه دولت من ائمه الحج فالصح ايه بالنسبه لتكبير العيد ان شاء الله
ماشي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كان كان كان زوجي من حوالي سنتين الو نعم تفضل آه، كان قال لي يعني كان حلف عليا ان انا قال لي إن تبقي زي امي واختي لو انت كلمتي مرات اخويا فالمهم انا والدتي توفت الايام ديت فجت مرات اخوه مامته جابتها وجات فطبعا عزتني وكلمتها مم.
ف مش عارفه بقى يعني الصراحه احنا رحنا النهارده دار الافتاء لقيناها مقفوله يعني النهارده كان اجازه ما انا شوف انا بقول لحضرتك ايه بعد اذن حضرتك أنا يعني سبحان الله لسه كنت اقول لحضرتك اولا زوجك لا يقربك يعني لا نستحي ان شاء الله من الحق مفيش مسيس لحد حضرتك ما تروحي تساله ان شاء الله بعد العيد بمشيئه الله يعني كلها بكره وبعد يوم الثلاث ان شاء الله يسال هو في ذلك هو اللي يروح يسال حضرتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كنت عايزة أستفسر عن سؤال بالنسبة لموضوع الحج لو أنا مثلا حجيت السنة دي مثلا عن والدي وأقول اللهم لا تحرمني الأجر إن شاء الله هل تكتب لي الحجة لوالدي ولي أنا والسؤال الثاني حضرتك آه، بس بعد اذن حضرتك بعد آه، اذن اتفضل.
حضرتك ال- الامور اللي فيها الثواب والانسان يساب ولا لا يساب أيوة.
لا دخل لي ولا لغير بها آه القبول لا اطلاع لاحد عليه لكن احنا العلم عند بنسال الله يعني.
بنسال سؤال فقهي حضرتك تعيينا النيه تعين ولا لا تعين آه النيه لابد من تعيينها مش كده أيوه يبقى لبيك اللهم هتعملي حجه مش كده عن والدك أيوة، يبقى أيوة.
لبيك اللهم حجه عن ابي أيوه بس هو ده كده تاخدي ثواب تسابي لا تسابي العلم عند الله سبحانه صح؟ اه طب والسؤال الاخر آه، والدتي كانت تعبانه جدا قبل الوفاه وكده وساعه لما توفت آه، ما شاء الله لا قوه الا بالله رجعت كانها صبيه هل هذا من علامات آه، حسن الخاتمه؟
أسأل الله لنا ولها حسن الخاتمة واخد بال حضرتك اللي ورد في علامات حسن الخاتمة رشح الجبين النطق بشهادة التوحيد عند الموت والله سبحانه أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الله يحفظك اتفضل بارك الله فيكم حضرتك بسأل بس على بكره ان شاء الله يوم الاثنين واحنا مواظبين على ايام الصيام الاثنين والخميس مم.
فهل يجوز من بكره كان يعني يعني ايام التشريق بكره طبعا فهل يجوز في الصيام؟
طيب أنا ه- هقول لك باختصار شديد لأن السؤال اتكرر لحد ما نفصل الجواب إن شاء الله جزاك الله ال- بالنسبة لجماهير الفقهاء على منع الصوم على منع الصوم في هذه الأيام واستثنوا من ذلك المتمتع المتمتع الذي لا يجد دم الهدي استثنوه من ذلك فإن شاء الله بكرة لا يصام بأمر الله سبحانه والله أعلى وأعلم لحد ما نفصل الجواب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام تفضلي يا حاج والله يا فضيلة الشيخ أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال إحنا لنا أخت بس يعني زعلانين مع بعض كده يعني ومخاصمينها مخاصمانة يعني بقالها فترة كل ما نيجي نصالحها كل كل ما نيجي نصالحها يعني ترفض وكده وتتنرفز علينا وتشتمنا نعمل معاها ايه والله يا حاجة انتوا في عيد مش كده نعم اه اتصلوا سلموا عليه بنتصل بيرفضوا ما خلاص بقى يبقى انت عملت اللي عليك يا حاجة انت عملت اللي عليك اتصلي و- و- واخده بال حضرتك وتعوذي بالله من نزغ الشيطان واطلبيه اجابتك اجابتك ما اجبتيش اثبت ان شاء الله وخدت اجر على الصلة ان شاء الله طب سؤال كمان حضرتك اتفضلي يا حاجة احنا يعني عاينين آه، مبلغ من الفلوس في البنك مم.
ويعني آه، الراجل بتاعنا ما بيشتغلش وكده فعايزين ايه نسحبه بقى يعني خد فوائده سنتين وبتاع مم.
فاحنا عايزين نسحبه على اساس ان احنا ايه يعني هنبني حتة ارض بيه مم.
في علينا بقى يعني ذنوب ولا حاجة ولا كده هو البنك يا حاجة بنك اسلامي ولا بنك تجاري ربوي بنك ربوي بنك ربا يبقى ما يحللكيش تاخد الربا بتاعه يا حاجة ماشي ما احنا عايزين نتخلص منهم بقى نجيبهم ونبني بيهم لا ما انت لو بنيته بيهم يا حاجة ما تخلصتش منهم ده انت هتعيش بيهم
ازاي يعني يعني لا ينفع تاكليهم ولا تلبسوا بيهم ولا تشربي ده منهم الفلوس- المبلغ كله احنا هنجيب المبلغ كله مش اه هنجيب ف- فلوسك هاتيها زي ما انت عايزه آه.
انما الربا الربا تطلعيه لفقراء ومساكين ما انا مش هجيب الربا بقى يعني انا كده هسحبهم آه، آه، استفاد بيهم بس اللي, اللي خدناه قبل كده ينفع ن... ن...
اللي خدتيه قبل كده يا حاجه آه، يعني ايه بعض اهل العلم قال التوبه
يعني خلاص ما ما اه عليناش.
انت كنت بتستند الق- لاراء بعض اهل العلم اللي حللوا الكلام ده اه فانت يعني من الان نتوب الى الله فيما يستقبل السنتين دول تطلعيهم واخده بال حضرتك وتاخديهم من البنك مش تسيبيهم اصل انت لو سبتيهم هيفضلوا زي ما هم متعلقين كده ده ال- الربا اه فتاخديهم وتديهم لحد من قرايبك الفقراء او المساكين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، كل سنة وانت طيب يا شيخ
اتفضلي حضرتك
اتكلم اتكلم ولا اقول ايه اي سؤال ايه حضرتك آه، لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال بس آه، آه، ال- في في آه، في حاجه كده يعني كل ما اقعد مع اي واحده يعني قريبه ليا وكده آه، واكلمها كل واحده اكلمها واقول لها سري ت- تروح تتكلم من ورايا وتفضحني هل العيب فيا ولا العيب فيهم ولا في الناس ولا ايه؟
ال- العيب فيكي طبعا لان انت دلوقتي انت كلمت واحده وراحت آه.
قفشت الكلام تكلمي واحده تانية برضه لا تفشك ضيق قريبتي كل كل اللي بكلمهم من دمي معلش ماليش اخوات بنات وبعتبرهم ك- كاخواتي والله انا بقول لحضرتك اهوت ال- الانسان لما يفشي سره هو المخطئ مش غيره سرك اسيرك فان هل انا افشيته عايش صرت عايش اسيرا يعني كده مغتنبه الناس ولا انا يعني ما قلناش حد ما تجتنب أطلع الناس يا حاجة عامليهم كويس بس أسرارك لنفسك ما تطلعيش حد عليها وطبعا في خطأ طبعا من الإنسان لما يؤتمن على شيء ويحدث به إنما المجالس بالأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ كل سنه وانت طيب الله يحفظك تفضل
آه والله انا عندي مشكله في حته الجواز العرفي هذه انا نزلت ليبيا ففي واحد جوزني بنته عرفي فضلت اطالب بالعقد الجواز يقول لي بكره بعد بكره بعد عدى علينا اربع شهور وانا بطالب فيه مم.
واخيرا قال لي انا مجوزها لك عرفي زي مصر مم.
الورقه اللي انت ماضي عليها بضمان حقها أربعين ألف دينار مم.
فهل يا ترى توا انا عشت معاها في الاربع شهور دول حرام ولا انا م- مش عارف انا بالضبط توا طيب بالن- بالنسبة حضرتك يعني ل- لوالدها اللي زوجك مش كده ايه وكان في شهود موجودين
كان في شهود موجودين بس شاهدين على الورقه اللي هي ب 40000 هذينا واخد بالي واخد بالي انا اولا بالنسبه للجواز العرفي لا اقر مطلقا الزواج العرفي لا اقر مطلقا وفاعله يأسم لان الجواز ينبغي يكون موثق فحضرتك من الاول هو ما جوزكش غصب عنك انت معايا حضرتك يعني هو دلوقتي الورقه قال لك امضي عليها من غير مأذون ومن غير توثيق رغما ولا ما انت كانش في مأذون والله قاعد طب ما انا بقول لحضرتك يعني انت تزوجت رغما عن انفك ولا بارادتك آه، والله هو اللي ولده صاحبني وخدني بيته ما انا لا اعرفه لا يعرفني ما انا بقول لحضرتك يعني انت كان في راجل وسيط وداك إيه.
البيت تمام ولقيت الوضع كده مفيش توثيق للجواز ولا كلام زي كده ايه اللي اجبرك تتجوز ما هو انا الحمد لله يعني انا لما قلت له لا انا ما لازم أ- لقيتها حامل طبعا انا بكلمش في الحمل انا بكلم دلوقتي من اول الجواز ايه اللي وداك حضرتك ت- تعمل عقد مش موثق
والله هذا اللي حصل يا عم الشيخ ما كنتش اعرف والله لا ما تع- يعني الدنيا كلها تعرف ان ما ما فيش مأذون بيجي ما فيش قسيم الجواز يعني انا لا اقبل قول احد يقول اصل انا ما كنتش اعرف والله ما انا عارف يا عم الشيخ معلش انا بقول لحضرتك دلوقتي ال- الحاجه التانية والدها ايه اللي طالبه دلوقتي إيه اللي طالبه دلوقتي هي طبعا اتطلقت وربنا كرمني بنتي حلال برضو جاية انا انا معلش مش في الجديد انا بتكلم على القديمه دلوقتي ايه طلباتهم ما هو طلباته توا اللي هو مطلقها غيابي كمان يعني طلباته 40000 دينار طب دي حضرتك أيوة.
دي حضرتك نزاعك ده يسمى أقضية مش فتوى اه انت معايا حضرتك أقضية مش فتوى ماشي يعني ايه أقضية يعني ما ينفعش تحكم على ناس غائبين لا سمعت أقوالهم ولا قلت هم بيقولوا ايه ال- الحاجة التانية يا اخوانا أرجو لا يزج باسم مصر في الأمور ديت يعني يقول لك بجوزه عرف زي مصر مصر أيوة.
الزواج فيها موثق واخد بال حضرتك إن كان زواج المصريين بيتم عند المأذون إن- أيوة.
ان كان زواج اجانب يعني واحد غير مصري مع واحده مصريه وكده بيتم في الشهر العقاري في القاهره تبع وزاره العدل يعني حته اللي يقول لك الجواز العرفي ده اهو الجواز العرفي ان تم بغير ولي للامر فهو باطل وان كان بموافقه ولي الامر والشهود صحيح شرعا باطل آه، قضاء لان ولي الامر حفظا للحقوق اوجب ان يكون عقود الزواج موثقه والا الذريه تثبت ازاي وازاي تسمع الدعوه والكلام ده كله يعني في مضار على النساء ونرجو ان كل اب وكل ولي امر لكل بنت يتقي الله في ابنته لا يزوجها الا زواجا رسميا تحفظ به الحقوق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أيوة عم الشيخ.
اتفضل آه والله عاوز أسأل حضرتك آه في زوجة حرمت زوجي، هل هذا التحريم ليه كفارة ولا لا؟
زوجها ايه هي قالت له تكون حارم علي زي أخته زي زي أخوي زي أبوي. هل هذا التحريم صحيح أو م- زو- أو آه، وإيه كفارته؟
هي هي الزوجه شديده للدرجه دي يعني هي والله هي عندها آه لو معلش يعني في الكلمة عندها مرض نفسي شوي.
طيب هي اولا ال- القول ده يعني معلش للزوج الذين يظاهرون من من نسائه الراجل أيوة، هو أنا اللي عارف يظاهر إن مش هذا المراه فقول المراه ده لغو لا يرتب اثرا يعني ما يردش معسر يعني ماليش لا- ماليش لازم ماليش كفارة.
ماله بقول لحضرتك الراجل اللي بيظاهر من امرأته مش المرأة اللي تظاهر من جوزها يعني هي لو نعم يا قالت عم له الشيخ؟
لو قالت له انت طالق الطلاق هيقع آه لا طيب الظهار برضه الظهار يكون من الرجل لامرأته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته يبارك في عمرك كنت عايزه اسال سؤال معلش حضرتك هو في الاسامي بيقولوا فيها حلال وفيها حرام مم.
احنا نعرف ان الوحش بس هو اللي بيبقى مش محبوب ففي اسم بسمله مثلا واسم ايه مم.
ف- وما وبعد كده يعني بيقولوا المشتقات اللي هي من بسم الله الرحمن الرحيم وال... والكلام ده بيقولوا حرام مم.
فمعلش كنا عايزين بس يعني من حضرتك تفصيل لكده بس طيب ده ده ده يعني احنا فعلا الحاجة تدعو لهذه الأمور وإن شاء الله هنفصل فيها بس لا أظن إن هذا يتسع الحلقة ديت طب عشان عندنا مولوده نسميها ولا بلاش لا ما تسميهاش الأسامي ده الله يكرمك خلاص يعني نبعد عن يعني ال- عندك فاطمة عائشة خديجة زينب أسماء آية وآيات و...
أسماء لا تعد ولا تحصى اه لكن الكلام ده كله فعلا لا لا لا لا مكروه آه.
ماشي يا شيخ والأسماء الأجنبية اللي طالعة والكلام ده كله مالناش دعوة بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلك فضيلة الشيخ ليا سؤالين آه عندي أولاد إخواتي فأنا بحب إن أنا أعودهم إن هم يصلوا في صلاة جماعة آه فهل يجوز إن أنا أؤم بيهم ولو يجوز ثانية واحدة بس آه، دول آه، قا- ب- بنات ولا أولاد؟
بنات وأولاد لا ما ينفعش تأم الولاد أبدا
اه واخد بال حضرتك؟
مم.
حضرتك ممكن تأمي ال- البنات أيوه وتقفي في وسط الصف ما تتقدميش عليهم اه معايا حضرتك؟
أيوه لكن ما ينفعش تأمي ذكور ولو صبي
ده بص- هو- يعني كلهم يعني أكبر واحد فيهم عنده 12 سنة ده هو يصلي بحضرتك هو اللي يصلي بيا أيوة إنما المرأة لا يجوز أن تكون إماما إلا لبني لبنات جنسها اه طب السؤال التاني ألو أي سامع حضرتك السؤال اتفضل التاني هو انا كان متقدم لي واحد آه هو عن شركة تصوير في شرم الشيخ فانا واجه اعتراضي ان التص- التصوير حرام مم.
آه وب- وبحكم ان ان هو في شرم الشيخ ففي مباحات عالية قوي يعني مم.
ف يعني افضل مصر على موقفي ولا ايه و- والله يا حضرتك المقدمات اللي بتقوليها ما تخليكيش توافقي واخده بال حضرتك المقدمات اللي بتقوليها ما تخليكيش توافق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام الو الو السلام عليكم الو السلام آه يا شيخ
اتفضل سامع صوتي سامع ان شاء الله بالله بغيت اسالك عن حديث آه، لا يكن احدكم امعه
نعم هل هذا حديث صحيح ان شاء الله ان احسن الناس ايه هل هذا حديث صحيح آه.
وفي سؤال انا معلش بس عفوا بعد اذن حضرتك انا دايما يا اخوانا بقول ال- لما يجي حديث يسال فضيله الشيخ مصطفى العدوي يسال فضيله الشيخ مجدي عرفات يعني ي- يسالوا في الاحاديث ما تسالنيش انا في حديث ألو. عندي سؤال ثاني بس اتفضل
آه وش حالات سجود السهو
مش سامع معلش سجود السهو حالات سجود السهو اه مم.
الزياده في الصلاه او النقص في الصلاه بالنسبه للواجبات فقط دون الاركان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه أنا ليه عند حد... ليه عند حضرتك سؤال آه أنا ليه أخت عاملة عملية كبيرة في ال- في المستشفى مم.
وهي مقيمة في المستشفى وحالتها يعني مش مستقرة مم.
بالنسبة للصلاة مم.
السرير مش مستقيم للقبلة مم.
وما نقدرش نوجهه للقبلة ايوه يعني احنا قلنا هتتيمم صلي وهي مم.
نايمة مم.
بس من المشكله ان احنا مش قادرين نوجه السرير للقبله لانه بيرتبط بمعدات طبيه متركبه لها.
ما فيش مشكله يا حاجه ان شاء الله ما فيش مشكله طيب شكرا.
ما جعل عليكم في الدين من حرج تنتوي بالنية أنها تتوجه إلى القبلة وجزاه الله خيرا ان يعني في الامر ده وفي الشده ديت ولا تنسى الصلاه ابدا فاسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا مولانا لو سمعت باذن حضرتك يا شيخ سامعني سامعك اتفضل.
انا كنت كلمت الشيخ عبد الله شاكر قلت له في واحد موظف جاب فلوس من البنك مم.
وهي الفلوس جت وبنى بها بالفلوس يعني مم.
هو موظف هو مم.
فالمهم الفلوس جت واتصرفت دلوقتي مم.
وهو راجل الحمد لله عنده بيصلي وكويس وتمام التمام مفيش بعد كده مم.
بس انا عاوز اعرف بقى هي الفلوس جت دلوقتي واتصرفت مم.
كفرت ايه ولا نعمل ايه يعني في الفلوس اللي اتصرفت دي انا بصراحه مش متاكد من المبلغ اللي جه بس أنا ما الدو- الدكتور عبد الله الدكتور عبد الله قال لحضرتك ايه؟ الدكتور عبد الله قال لك ايه؟
الدكتور عبد الله اللي وصل له مني ان انا ان انا كنت قلت له ان الفلوس جت بس ما اتصرفتش قال لي الم- المرجع الفلوس طيب بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك يعني لما تيجي تسالني ما تقوليش سالت ال- فضيله الشيخ فلان او كذا لان السؤال ده كده نتوقف عن اجابته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ يا مرحبا اتفضل.
مرحبا لو سمحت يا شيخنا عندنا امام لما بيجي يصلي بينا في ال- في المسجد مم.
ما بيرضاش يقف على المصليه اللي هي ولا بيرضى يقف في المحراب اللي هو بتاع المسجد برضه مم.
فهل كده صحيح ولو سمحت الصيغه اللي هي بتاعت التكبير الصحيحه يا ريت حضرتك توضحها لنا بس طب بس دقيقه واحده بعد اذنك يعني هو هو الوقوف على على سجاده الصلاه بتاعت اللي بتتحط ديت شرط لصحه الصلاه؟
لا انا بسال حضرتك انا ما اعرفش لا ما انا بسالك يعني ايه اللي خلاك تسال؟
عشان الفعل بتاعه بس يعني هو مصر ما ما تجيش مره مثلا يقف عليها ومره على غيرها مصر انه ما يسجدش على السجاده؟
لا بيقف بره ال-
طب والسجاده دي مش تحتها سجاد برضه او مكت بيسجد عليها او حصير؟
اه هو عليها ال- المكت نفسه اللي هو بتاع المسجد وفوق منه اللي هي المصليه اه هي ان شاء الله الصلاه صحيحه واخد بال حضرتك بس انا ب- بشوف تصرفه ان شاء الله ونعاقب باذن الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخنا اتفضل يا اخي الله يكرمك بنحبك في الله يا شيخ احبك الله اتفضل الله يكرمك انا والله عندي سؤال يا شيخنا كده فيه هل يجوز تأجير الدولار بفلوس؟ يعني يجوز.
واحد بيسافر ليبيا وبياخد 10 ورقات عشان يعدي ليبيا مم.
هل ي- يجوز ان هو يأجرهم ب 500 جنيه؟
يا اخي الحبيب ده ما اسموش عقد ايجار اسمه عقد قرض بمنفعه عايزين نسمي الحاجه تسميه صحيحه نعم عقد عقد الإيجار إما أن يرد على الإنسان يعني زي عقد العمل وإما أن يرد على الدواب زي عقد القراء زي العربيات دلوقتي والكلام ده وكده وإما أن يرد على الدور اللي هي الإيجارات والمنافع بتاعة البيوت نعم.
تمام يعني- طب يعني الدولار يقول إن هو بقى ياخد- الدولار ياخد- بيتركب ولا بيشتغل ولا بيعمل لا إيه ولا بالظبط بيشتغل ولا حاجه ده هو ولا ال- بيتسكن نعم ده اسمه عقد قرض بمنفعة ايوه يعني يجوز يا شيخ انا قلت لا حول ولا قوه الا بالله انا قلت يجوز لا نعم نعم انا ب- بسال حضرتك انا مع حضرتك يا اخي لا يجوز ده ربا محرم وسحت والعياذ بالله ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا اه يبقى انت النهارده قول لي ما تقوليش بيأجر قول لي بيسلفه 10 دولار 1000 دولار نعم.
ب 500 جنيه ربا ايوه نعم ده هو سؤال حضرتك ربنا يجازيك خير يا الله شيخ.
يكرم يبقى الاجابه ايه لا يجوز طيب وبالله انت ما تعرف الكلام ده قبل ما تسالني لا لا مش هني ده انا بساله ل... ل... ل... ل- لا انا فاهم بس انا بسال عارف ولا مش عارف الجواب ربنا يجازيك خير عارف ربنا يعزك
س- بالنسبة للأخ اللي والده بي- بيجبره على حلق اللحية اللي بنقول إن ال- الاتجاه العلماني لما زاد في ديار المسلمين يعني رغم إن العلمانية بتتشدق بالديمقراطية والحرية وحكم الشعب بالشعب لصالح الشعب كما يقولون لكن للأسف الشديد ليس هناك تيار الحرية هذا بالنسبة للاتجاه الديني وإنما يتم التضييق والتشدد لكن بالنسبة لي الاتجاه الإباحي هو للأسف الشديد اللي بنجد إن هو يطلق له العنان وما حدث في تركيا ليس منا ببعيد في تركيا منعوا قبعة الرأس غطاء الرأس اللي كان بيوضع على الرأس هناك منعوه ممنوع اللحية ممنوع النقاب لا مش النقاب بقى ده أي غطاء للرأس ونذكر العضوة بتاعت مجلس ال- النواب عندهم لما طردت لأنها وضعت غطاء رأس على رأسه يبقى حرية إيه اللي بيتشدقوا بيها وديمقراطية إيه اللي بيتشدقوا بيها وما حدث في الجزائر ليس منا ببعيد لما الإسلاميون وصلوا إلى الحكم يعني طبعا ونؤكد أننا لا نقر مطلقا إراقة قطرة دماء لأي دم كان ليس للدم الإسلامي فقط وإنما كل دم يراق نحن ضد ذلك على الإطلاق وعلى الرغم من ذلك لما وصل الإسلاميون إلى الحكم تدخلت فرنسا التي يشاع أنها ترعى الديمقراطية في العالم والحرية ولشدة الأسف يعني بقوة السلاح يتم تغيير مسار الانتخابات بل نتيجة الانتخابات يبقى الحقيقة بنقول أن لا ينبغي أن مظاهر الدين تكون محط يعني للخلاف نترك الأمر من شاء أن يلتحي فليلتحي من شاء ألا يلتحي فلا يلتحي ولا يمنع من وظائف معينة ولا يمنع من ذلك لأن الإنسان اللي بيلتحي طالما العبرة بفكره مش بشكله ممكن إنسان مش ملتحي وغير سوي الفكر بل إننا نجد أن بعض الجماعات اللي بتستبيح إراقة الدماء والعياذ بالله والإفساد في الأرض والتفجيرات بيتخلوا عن الهدي الظاهر الهدي الظاهر زي اللحية آه، زي أن المرأة تلبس النقاب إلى آخر ذلك لا يدين به ويتخلص منه حركيا كما يزعم لأن هو عايز يفسد في الأرض وعايز يروق الدماء ولا يتسنى له ذلك بالهدي الإيه بالهدي الظاهر يبقى العبرة ليست بالهيئة العبرة تكون بالفكر طالما فكر الإنسان فكر معتدل وليس فكرا غير سوي فلا ينبغي أن يقصى عن أي منصب وينبغي أن يكون طبيعيا في مجتمعه الذي يعيش فيه ما يصلش الأمر أن الأب يخشى على ابنه يعني السائل اللي من سوريا أبوه عمال يجبره على حلق اللحية لماذا؟ ما يكون ذلك إلا لخوفه على ولده فنسأل الله سبحانه يعني أن يمكن لدينه في الأرض وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا وأن يأخذ بناصية ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد وأن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر اللهم آمين أما بالنسبة للمقدمة اللي بيقولها لابنه فهي مقدمة فاسدة إن طاعة الأب واجبة نحن لا نمار في ذلك إنما الطاعة في المعروف إذا كانت طاعة ولي الأمر نفسه ولي الأمر لا نطيعه إن أمرنا بمعصية الله يبقى ما بالك بطاعة الأب الأب طاعته واجبة لكن الطاعة مقيدة بالمعروف يعني لو قال لك ارمي نفسك في بحر تروح ترمي نفسك وتقول طاعة الأب واجبة لا يجوز أبدا أن تطيع أباك في معصية الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي المسألة التي وردت إلينا السؤال بتاع صيام الغد ورد يمكن حوالي سؤالين عن صوم الغد السؤال يقول يعني هل يجوز صوم الغد وهو من أيام التشريق احنا عندنا أيام التشريق هذه وأيام التشريق اختلف أهل العلم هل هي يومان بعد يوم النحر أم ثلاثة فمن قال أنها يومان لم يجد لم يجز التضحية بعد غروب شمس اليوم الثاني الأضحية لها م- م- الوقت الذي تفعل فيه بعد صلاة العيد في يوم النحر وتستمر يوم النحر ده أول يوم وأول يوم التشريق وثاني أيام التشريق يعني أول يوم العيد وثاني يوم وثالث إيه وثالث يوم يعني بالنسبة للعيد الذي كنا فيه يوم الجمعة والسبت والأحد يبقى النهاردة آخر يوم للذبح عند غروب الشمس ينتهي هذا الوقت لكن على مذهب الشافعية أن يمتد التضحية إلى غروب غد يبقى أيام التشريق عندهم ثلاثة أيام بخلاف بعد يوم النحر فأيام التشريق لماذا سميت بهذا الاسم سميت بهذا الاسم قال بعض أهل العلم لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيه يعني يعرضون اللحم للشمس لكي يجف طبعا لا كان في ثلاجات تحفظ ولا الكلام ده كله فكانوا يقددون اللحم لحم بيجفف ويملح ويحتفظ به فكانت هذه أيام التشريق اللي بيتم تشريق اللحم فيها في هذه الأيام وقيل وهذا ما ذكره ابن حجر في الفتح أن التشريق هو التكبير دبر كل صلاة كأن ابن حجر عليه رحمة الله يشير إلى التكبير المقيد احنا عندنا في هذه الأيام نوعان من التكبير عندنا التكبير المقيد والتكبير المطلق التكبير المقيد اللي بيكون في دبر كل صلاة التكبير المطلق اللي هو المفروض يذكر الإنسان ربه على كل أحواله ويكبره ويهلله ويحمده سبحانه فالتكبير المقيد دبر كل صلاة يسمى لغة كما ذكر ذلك ابن حجر عليه رحمة الله يسمى بالتشريق فهذه أيام التشريق أيام التشريق هذه هل يجوز أن تصام أهل العلم اتفقوا فيما بينهم على حرمة صوم العيدين وذلك لما رواه أبو عبيد مولى ابن الأزهر وقيل أيضا مولى عبد الرحمن بن عوف كما ذكر البخاري عليه رحمة الله في صحيحه وأشار إلى ذلك وقال كلاهما صحيح يحدث عن عمر رضي الله عنه أنه صلى العيد معه فقال عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم عيد الفطر ويوم النحر يبقى يومان نهى النبي عن صومهما صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وعندنا حديث آخر عن أبي سعيد الخدري بنفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين اللي هو يوم العيد عيد الفطر ويوم النحر فاتفق أهل العلم على حرمة صوم عيد ال- عيد الفطر وعيد النحر بلا خلاف بينهم وفيما يتعلق بأيام التشريق فقد اتفقوا على حرمة صومها لغير الحاج المتمتع الإنسان الذي يحج حج تمتع العلماء لهم اختلاف بشأنه نعرض له الآن بأمر الله أما بالنسبة لغيره بالنسبة لما يسمى بالمسلم الذي لم يحج أو حج حج غير تمتع فهذا لا يجوز له أن يصوم باتفاق أهل العلم واستدلوا لذلك بما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الحديث في سنن أبي داود ويرويه مولى آه، أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت مرة مولى آه، ب- بنت آه، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وارضاها مر هذا دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا في أيام التشريق فقرب عمرو بن العاص طعاما لهما فقال عبد الله بن عمرو إني صائم وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا ورعا منشغلا بالعبادة والنسك وهو كما نعلم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يروي ذلك عن نفسه فيقول أبو هريرة رضي الله عنه يروي ذلك عنه عفوا يقول كنت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا خلا ما كان من ابن ع... من عبد الله بن عمرو فقد كان يكتب ولا أكتب أبو هريرة رضي الله عنه يبين أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر حديثا منه وعلى الرغم من ذلك نجد أن حديث أبي هريرة يناهز الستة ألاف حديث أما عبد الله بن عمرو بن العاص فحديثه دون الألف فليس من السبعة المكثرين السبعة المكثرون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من أصحاب نبينا زادت رواية الواحد منهم عن الألف حديث ولم يكن ذلك لغيرهم وهم أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا وفيما عدا هؤلاء السبعة لم تصل رواية أحد إلى الألف حديث فكيف يكون عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا من أبي هريرة ولم يصل من حديثه إلا هذا العدد الذي يقل بكثير عن حديث أبي هريرة برر أهل العلم ذلك بانشغاله بالعبادة عن التعليم أبو هريرة كان يجلس في المسجد يحدث الناس أما عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يكن كذلك وإنما كان منشغلا بالعبادة وبذكر الله سبحانه فكان ناسكا زاهدا ورعا رضي الله عنه وأرضاه أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص هاجر إلى مصر واستقر بها وكانت المدينة موئل العلم والعلماء فمن أراد العلم كان يولي وجهه شطر المدينة حيث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الآخذون عن أبي هريرة وقل الآخذون عن عبد الله بن عمرو بن العاص فضلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما اشترك في حروب الشام حمل حمل بعير من كتب أهل الكتاب فقل الأخذ عنه خشية اختلاط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتب أهل الكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكثر من العبادة حتى أنه أراد أن يصوم الظهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الأمر به إلى صوم يوم وفطر يوم وهو ها هنا صائم لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام فأبوه يقرب له الطعام فيرفض الطعام فقال أبوه كل قال إني صائم فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان فقيها ليس كما يصوره بعض الناس ممن لا علم لهم كان فقيها رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام فهذه أيام أكل وشرب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أبو الحدسان وآخر أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادوا في الناس لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب أي أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب ومن ثم أجمع العلماء على حرمة صوم هذه الأيام لغير المتمتع أما المتمتع الذي لم يجد الهدي الذي أدى العمرة ثم تحلل منها بعد ذلك ثم أهل بالحج في يوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية الإنسان المتمتع حينما يبدأ الإنسان المفرد يقول لبيك اللهم حجا الإنسان القارن يقول لبيك اللهم حجة وعمرة أو حجا وعمرة أما المتمتع فيهل أولا بالعمرة فقط لبيك اللهم عمرة ثم بعدما يؤدي العمرة وبعدما يقصر أو يحلق بعد ذلك يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج في يوم التروية في يوم الثامن من ذي الحجة وحينئذ يهل بالحج فقط لبيك اللهم حجا لأنه أدى العمرة وتحلل منها فهذا المتمتع يجب عليه هديا إما سبع بدنه وإما شاة يذبحها ولكن إن لم يجد فرب العزة سبحانه يخبرنا في مثل هذه الأحوال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يبقى هذا للأفاقي لغير أهل مكة إن لم يجد وإن عجز عن تقريب الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده تلك عشرة كاملة يبقى ها هنا هذا الإنسان أين سيصوم سيصوم في الحج فهل يصوم أيام التشريق ذهب إلى جواز صوم أيام التشريق أم المؤمنين عائشة وبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعي نتصل نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله السلام عليكم
عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا ايام السعيد كل عام وانت بخير تقبل الله منا ومنكم اللهم أمين يا رب
كيفك شيخنا تفضل يا أخي الحبيب
آه ممكن سؤال تفضل
آه ال- الدعاء صلاة الجمعة آه، الدعاء صلاة الجمعة الإمام من بعد الخطبة يدعي بعد الخطبة يدعي الهيئة اللي للمصلي يرفع إيده لو يظل ينزل إيده لا فيش حرج لو رفع ايده هكذا ليس فيها حرج ان شاء الله بالنسبة للمأموم الامام يرفع اصبعه هكذا السبابة المأموم يرفع يديه لا تثريب في ذلك ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ
تفضلي حضرتك إيه انا ليا اخت إيه رحت لها في العيد الصغير عايد عليها وما جاتليش مم.
وقابلتها في مناسبة سلمت عليها إيه قابلتني مقابلة وحشة مم.
فانا عليا وزر العيد دوت ان انا ما كلمتهاش
ليس الواصل بالمكافئ واصل الرحم مش اللي حضرتك زرت تقوم تزورك اه دي اسمها مكافأة من الصلة إنما الصلة إن الإنسان يصل من قطعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي الحبيب تفضل ال- أنا كنت آه، ليلة أمس لما آه، رجعت الجدة نسيت شهر عليا ورجعت الجدة ما بتش ليلة التاني في منى ليلة الثاني عشر اللي هي ليلة امبارح في منى مم.
فلما رجعت تذكرت واتصلت بواحد أصحابي أنت ما جيتش قال لي ده المفروض تبات مم.
فأنا كلفته اللي هو يذبح لي هدي مم.
ماشي كلفته اللي هو يذبح لي هدي هناك آه، بمناسبة إن أنا لم أبت ليلة الثاني في منى طيب حضرتك في السعودية حضرتك في السعودية مش كده أيوه في السعودية طب جدة.
ما بتسألش ليه هناك عند حضرتك انا انا عارف بس شوها علي يعني ما ما اعرفش هي جت ازاي لا أنا بسأل حضرتك بتسأل السؤال ما سألتش ليه هناك
يعني لا أصل لخبطوني في جيت اقدم الهدي مجموعه قالت لي انت عليك ثلاث هديات وواحد تاني في الكبائن اللي هي قاعده بتوع الفتوى قالوا لصاحبي هو عليها صدقه واحد قال له انت عليك ثلاث هديات وواحد قال له انت عليك صدقه ففي هذه عليك عليك الحالة ثلاث إيه يعني ثلاث هديات ثلاثه هدي ثلاثة هادي ليه بقى ما اعرفش الله اعلم مم.
ف ومجموعه قال- قالت عليك هدي واحد فانا قدمت هدي هناك ومجموعه قالت عليك صدقه مم.
ففي هذه الحاله يعني طيب يعني ما حدش قال لك ارجع منها تاني
نص ما يعني ما اعرفش هو كده وكده قال لي عليك ثلاث هديات وقال لي عليك هدي وقال لي عليك صدقه أنا بسأل حضرتك ما ما حدش أنت حضرتك تحللت خالص بقى تحللت وطفت طواف وداع وافاضه وداع ورجعت
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور تقبل الله منا ومنكم الطاعات اللهم أمين يا رب اللهم أمين آه، لو سمحت سؤال فضيلة الدكتور آه، بينما آه، وأنا أصلي عندما آه، انهيت من الركعة الأولى ووقفت وقوفا تام أدركت أني لم أسجد إلا سجدة واحدة مم.
فما الواجب علي مم.
جزاك الله كل خير حضرتك دلوقتي لسه قرأت الفاتحة ولا لسه؟
وقفت وسميت وبدأت بالفاتحة ارجع تاني يا حضرتك ترجع تاني وتسجد وتتم الركعة الماضية
آه، هل هذا على الفرض والسنة ولا على الفرض فقط؟
لا انت حضرتك في اي صلاة ما انت لم تأتي بالصلاة على الهيئة المشروعة ال- الصلاة كل ركعة لها سجودان
نعم فحضرتك النهاردة لم تتم السجود وإنما انتقلت إلى ركن آخر المفروض إن هو يأتي لاحقا فبترجع للموضع اللي حضرتك ما, ما أكملتوش واخد بالك لأن ده ركن في الصلاة الصلاة تبطل من غيره ال- ال- الصلاة بالنسبة لدي ركن مش هقول مثلا أنا نسيت حاجة يجبر بسجود التشهد الأول اللي في الصلاة هو اللي ممكن لو وقفت ما ترجعش تاني نعم واخد بال حضرتك الحديث في سنن أبي داود إذا استتم قائما فلا يرجع ده بالنسبة للتشهد الأول وليس بركن في الصلاة إنما من واجباته بيجبر بسجود سهو إنما حضرتك النهاردة لو ما جبتش هذه الركعة وقعدت تصلي وجبت ركعة تانية ونسيت دي يبقى الركعة الأولانية دي ملغاة تبقى ركعة ملغاة وتجيب ركعة مكانها وتسجد للسهو
بارك الله فيك يا دكتور ما شاء الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن مع حضرتك اتفضل حضرتك آه، أنا اشتريت أضحية من قبل العيد بعشر أيام اه واتفقنا على السعر بتاعها نعم ولما رحت استلمها يوم العيد ساعة الأضحية آه، لقيتها مغبوطة وخاسة كده اه فبمشيها لقيتها عرجة لقيت عرجة اه اه فطبعا قلت له لا أنا مش عايز ديت مم.
يعني أنا شايفها إن هي في العشر أيام دول تعبت وخست مم.
وكان شكلها كده مش حلو يعني مم.
فقال لي ما عنديش الا ديت و- وواحده تانية جنب منها اصغر منها مم.
فاخدت اللي اصغر منها كانت سليمه يعني مم.
فلما خدتها وزنتها لقيتها في الوزن اقل مم.
فاصبح كده ليا فلوس مم.
فاخدت بقيه الفلوس اللي احنا كنا متفقين عليها مم.
فطبعا هنا الفلوس اللي هي اتبقت ديت يعني مم.
انا اطلعها برضو لله ولا ايه وضعها
طيب حاضر انت حضرتك دلوقتي انا بحسبك بتسأل بقى إيه؟ المهم كان سنها الصغيرة دي سنها موفي ولا لا ما انا ما خدتش بالي بقى من الموضوع ده لان انا كنت طبعا في يوم العيد وعايز اضحي وكده وهو ما كانش عنده لا ديت وانا ما عنديش وقت ان انا ادور تاني طيب اخد حاضر الفلوس واحنا كنا بنفك اشكال انما انت لما رحت اشتراها كانت سليمة ما كانش فيها العرق ده خالص زي الفل وانا قعدت اسبوعين اروح في الاسواق وادور وفي النهايه لقيت ديت وهي دي اللي عجبتني وبسم الله ما شاء الله كانت جميله ربنا واتفقت يتقبل عليها.
منا ومنك وسبت عربون على هذا الاساس لما رحت اجيبها بقى يوم العيد لقيتها غ- غيرها خالص عيانه الظاهر- ما انا بقول لحضرتك خدت عين الظاهر ما هو كمان لما كنا بنتناقش وبنتكلم انا وهو بيقول لي والله بيحلف لي بيقول لي كل ما يدخل واحد يشتري مني حاجه يقول لي اديني دي اقول له دي متباع مم.
كذا واحد يدخل الزريبه ويقول له شاور له عليها يقول له اديني دي يقول له دي متباعه مم.
فبيقول لي هي اخدت عين
لا العين حق مش مستبعد يعني بس ان بعض الظن اثم اه ما الله اعلم خير خير ان شاء الله حاضر حاضر السلام عليكم ورحمه الله ربنا يتقبل منا ومنك يا رب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله فضيلة وبركاته الشيخ ايمن زي حضرتك الله يرفع قدرك ويحفظك كل سنه وحضرتك طيب وتقبل الله منا ومنك ان شاء الله اللهم امين عماد عطيه من البحر الاحمر بيتكلم حضرتك يا حبيبي يا اهلا وسهلا اتفضل اهلا وسهلا بك آه سؤال آه آه، في احد الاخوه دلوقتي اتصل بيا من منن مم.
فبيقول ان اسال حضرتك يعني ان شاء الله آه آه، هو في ايام التشريق قصر بعض الايام وبعد كده هو ما كانش يعرف هل يتم او يقصر فهو دلوقتي في حيره يتم ولا يقصر السنه مم.
فما يعرفش فايه راي حضرتك حاضر حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل ربي محمد ربي أختي تعيش في البرة في مقيمة البرة في الخارج وما وما تعرفش القبلوي
ال- السؤال مش واضح بس انت حضرتك بتقول في ناس مقيمه في الخارج ما تعرفش القبله مم. بالنسبة لصوم أيام التشريق فنقول أن العلماء أجمعوا على تحريم صوم أيام التشريق فيما عدا اختلاف العلماء بالنسبة لمن حج حج التمتع ولم يجد هديا يقربه يبقى بالنسبة لنا احنا السائل الذي يسأل عن صوم الغد انه متعود يصوم اثنين وخميس نقول لا يصوم الغد ان شاء الله لانه من ايام التشريق التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها وكما ذكرنا حديث لكعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام منى أيام أكل وشرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي آه، سؤال يقول هل يجوز أن أختم القرآن في أيام العشر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن في سبع وقد ورد ختم القرآن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم في أقل من ثلاث فدل ذلك على أنه يجوز أن يختم الإنسان القرآن في ثلاث وفيما زاد على ذلك ويكره أن يختم في أكثر من شهر والصحابة كانوا يحزبون القرآن كانوا بيقسموه على الأسبوع ويجعل الواحد منهم له وردا في كل يوم بحيث يختم في كل أسبوع فالأعمال الفاضلة تستحب والمولى يحب الأعمال الصالحة أن يتقرب بها العبد في الأيام العشر ولا شك أن قراءة القرآن تعبدا لله سبحانه من الأعمال الصالحة التي نرجو قبولها والمثوب عليها ومن ثم فيجوز أن يختم القرآن في أيام العشر يعني على العشر أيام يكون ختم إن شاء الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال السؤال الثاني اللي ما الحكم في والد يتبع الطرق الصوفية وماذا أفعل أفيدوني نقول للأخ الكريم وأنبه إلى ذلك انتبه طرق الصوفية ليسوا خارجين عن الإسلام الطرق الصوفية لم يمرقوا من الإسلام والإنصاف مطلوب الطرق الصوفية هم يرون أنهم يؤدبون النفس ويهذبونها بيهذب نفسه ويؤدبها وكثير منهم لا يرضى ما يفعله الذين أساءوا إلى التصوف اللي بيذهبوا إلى القبور يدعونها من دون الله عز وجل وينذرون لها ويذبحون لها من دون الله كثير من الصوفية لا يقرهم على ذلك بل وينكر عليهم كثير من المتصوفة الموجودين الآن كما نقرأ في مجلاتهم وما شابه ذلك لا يقرون دعاء غير الله سبحانه ولا اللجوء إلى غير المولى سبحانه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يجيزون أبدا دعاء غير الله سبحانه ولا يجيزون لا الطواف بالقبور ولا التوسل بأصحابها لا يجيزون ذلك فإن كان الأب ممن يرون هذه الأمور التي منعها أهل التصوف أنفسهم فينبغي أن ينصح في الله سبحانه فلم يكفر ولم يخرج من ملة الله حتى وإن أتى ببعض الأفعال الشركية فليس كل من تلبس بفعل شركي مشرك أو خارج من ملة الإسلام فارق بين الفعل وبين إطلاق الحكم والتعيين وينبغي أن ينتبه إلى ذلك ده أمر خطير جدا والوالد لو كان كافرا فإن الله أمر بحسن صحبته حتى ولو كان كافرا بل وأمرنا الله عز وجل لو أراد أن يراوداك على الشرك فلا تقل لهما أف لا تقل لهما أف يبقى تصاحبهما مصاحبة كريمة في هذه الدنيا وعلى ذلك يعلم الجواب ينبغي أن يحسن إلى أبيه وإن وجد منه خللا في المعتقد صوب له من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما إحنا بنقول ليه الصوفية بيجمعوا أعداد كبيرة من الناس إما يجمعونهم برقة قلوبهم وبيستطيعوا أن يصلوا إلى هذه النفوس والنفوس دي غالبا بيكون فيها رقة في القلب يعني عندها رقة في القلب وتريد الإنصاف فبيصلون إليهم من هذا الأمر يقربونهم إلى الله عز وجل وبتجد كثير منهم يعني إنسان رقيق لا يملك دمعه إلى آخره فأرجو أن يعلم هذا الأمر أن يعني كثير من الناس محب لهم بسبب حسن المعاملة بسبب إطعام الطعام إلى غير ذلك من إكرام معاملة الناس يبقى ده خلق طيب لكن إن وجد أمر محرم شرعا لا نقرهم عليه ونناصحهم بالحسنى وندعوهم إلى التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون إلى ذلك هم لا يدعون إلى غير الكتاب ولا إلى غير السنة فإن وجد مخالفة للشرع تكون المناصحة بالإحسان وبمقولة حسنة للوالد وبغير تطاول عليه أو على غيره وهذا خلق الإسلام الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى السؤال التالي يقول هل تسقط صلاة العيد هل تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة وما الدليل من السنة ما أقول أنا به وما أدين لله سبحانه به أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة وهذا رأي جمهور الفقهاء أنهم يرون وجوب إقامة صلاة الجمعة على الرغم من صلاة العيد على اختلاف طبعا بين أهل العيد صلاة العيد واجبة ولا هي من فروض الكفاية ولا سنة مؤكدة فصلاة الجمعة واجبة فرضان تعينا إن كنا بفرضية صلاة العيد فلا يسقط أحدهما بالآخر ثانيا الأحاديث الواردة ضعفها كثير من أهل العلم الأحاديث الواردة في هذه المسألة ضعفها كثير من أهل العلم وإن كانت الآثار الواردة عن الصحابة كعمر رضي الله عنه كعثمان كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا صحيحة ولذلك جمهور الملي... الأح... الم... ال... عفوا الحنابلة جمهور الحنابلة على القول بأن هناك رخصة لمن صلى العيد إن شاء ألا يصلي الجمعة لكن يصلي الظهر مكانه لكن لا تسقط لكن جماهير الفقهاء الذين أدينوا بمذهبهم أوجبوا صلاة الجمعة فضلا عن صلاة العيد صلي العيد ويجب عليك أن تصلي الجمعة لا تسقط عنك ولا تصليها ظهرا وهذا ما آخذ به وأدين لله سبحانه به فإن شاء الله يعلى بالجواب من ذلك طب افرض واحد تاني قال لك لا ده في رخصة وتصليها ظهر هو أخذ بمذهب جمهور الحنابلة وأنا آخذ بمذهب جماهير الفقهاء إن شاء الله والله سبحانه أعلى وأعلم الأخ الكريم يقول حكم الاستمناء في نهار رمضان طبعا هذا أمر محرم في نهار رمضان وفي غيره فإن رب العزة سبحانه لما وصف عباده المؤمنين في صدر سورة المؤمنون يقول رب العزة سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فاستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غيره أما فيما يتعلق بنهار رمضان فإنه مفسد للصوم ويجب على فاعل ذلك عند المالكية يأسم ويجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجب عليه الكفارة يجب عليه كفارة كفارة المغلظة اللي هي عتق رقبة طب إن لم يجد رقبة يعتقها يبقى صوم شهرين متتابعين طب إن لم يستطع الصوم وجب عليه أن يطعم ستين مسكين لأن المالكية عندهم أن الكفارة هذه لانتهاك حرمة الصوم ليست للوطء في نهار رمضان إنما الكفارة عندهم لانتهاك حرمة الصوم أما جمهور الفقهاء فقالوا بأنه يأثم وأنه ينبغي عليه أن يتوب ينبغي عليه أن يتوب ويأسم وهو مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر ولكن الكفارة أنه ينبغي عليه بعد التوبة أن يقضي يوما مكان هذا اليوم يجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم ولم يوجب عليه الكفارة الكبرى فرب العزة سبحانه كما في الحديث القدسي عند البخاري وغيره يباهي بعباده الصائمين يقول يترك طعامه وشهوته من أجلي وهذا ما ترك شهوته لله سبحانه فهو آثم منتهك لحرمة نهار رمضان يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه من سوء صنيعه ونسأل المولى سبحانه السلامة الأخ يقول ما شاء الله يعني تقريبا يعني إن شاء الله بس يبدو أنه من بلد عربي يقول هل جائز ابني يتزوج مسيحية مع العلم وفقط أنت أسلم آه وفقط تسلم يعني. نقول بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة لزواج الكتابيات فجماهير أهل العلم والآئمة الأربعة على أنه مباح ولم يحرمه أحد من الصحابة فيما أعلم إلا ما ورد عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانت بخير يا شيخ الله يحفظك اتفضل بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين إن شاء الله مم.
السؤال الأول بالنسبة للأضحية والعقيقة هل يجوز أن أجمع الاثنين في ذبيحة واحدة؟
لا يجوز ولا- لا لا- يجوز لا يجوز.
وهنبين لك إن شاء الله لا يجوز طيب
السلام عليكم السؤال الثاني ولد وبنت نعم فعايز أضحي أعمل عايز أعمل عقيقة عليهم فيبقى أجيب قد إيه؟
يعني عندك ولد وبنت إن شاء الله هات شاتين يا سيدي شايفين إن شاء الله للولد شاه وللبنت شاه
بارك الله فيك يا شيخ ربنا يحفظك ويكرمك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيك العافية سيدي الشيخ آمين يا رب آه حمزة من الأردن معك شيخ شيخ والله بدي إذا كرمت بدي أسألك سؤال هل إنه الحجة لا تكتمل إلا بتقديسها بالأقصى
الحجة لا تكتمل إلا إيه بتقديسها بالأقصى
إلا بإيه بالمسجد الأقصى
من من- مين اللي قال كده لا أنا بس ب- بسألك شيخ إنه هل ال- تكتمل ولا هي مقولة بس أو كذا لا ما انا لأنه بسأل شدد- حضرتك مش النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم نعم طيب جاب سيرة الكلام ده كله لا أنت أعلم سيدي الشيخ أنا بس بستفسر لا ما انا بقول لح- انا اقصد ان الاصل في العبادات التوقيف معايا حضرتك في دليل على الكلام دوت
نعم سيدي الشيخ في دليل
تفضل معك سيدي الشيخ بقول لحضرتك في دليل على هذا الكلام لا أنا بس ب- بسأل يعني هو واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا ال- الكلام ده كلام باطل ليس له اصل او مستند من الشرع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن يا اهلا وسهلا كل سنة وأنت طيب أه بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي أنا من طلبة العلم فعاوز أسأل حضرتك سؤال بس عاوز أدلة يعني أدلة شرعية عليه توجب هذا حضرتك أه بالنسبة للتكبير بعد الصلوات مم.
تمام هل التكبير يكون جماعيا أم منفردا مم.
تمام مع ذكر دليل من السنة يوجب دليلا يعني يوجب على أن التكبير يكون منفردا على حدة تمام آه، في اثر موجود على عمر بن الخطاب كان يكبر في قبته في- في- فترتج منها بالتكبير هل الحديث ده صحيح ام لا يصح مم.
هذا ده السؤال بس يا دكتور بعد اذنك يعني يا ريت بقى مع ذكر الدليل فيه طيب انا بعد اذن حضرتك انت مش من طلبه العلم اه بس انا ما انا ما- ما ما وقفتش في الحته ديت بالذات طب انا هقول لك بس اسمعني انت من طلبه العلم ان شاء الله لو تاذن لي اقول لك ابحث هذه المساله طيب في اي تمام.
كتاب نعم انا وقفت على المساله ديت في كتاب واحد بس اه كتاب تمام منها للشيخ عادل عزازي كلام للشيخ الالباني رحمه الله طيب يا أخي الحبيب لما تحب ترجع لآثار الصحابة مصنف عبد الرزاق الصنعاني مصنف ابن أبي شيبة تمام موطأ الإمام مالك تمام واخد بالك دي المظان اللي ترجع إليها سنن البيهقي اه عشان تجد الآثار موجودة فيها إن شاء الله تمام يعني نبدأ بهذه الكتب بأمر الله سبحانه طيب وإن شاء الله تبحث وإحنا نبحث إن شاء الله ونلتقي فيها بأمر الله طيب آه، ممكن برضك حضرتك برضك تجيبني على السؤال ده برضك اتفضل اتفضل م- آه، لا اللي هو اللي حضرتك لسه قايله لك من شويه مم.
اللي هو على تكبير الجماعي معلش يعني حاضر.
ان حصلت بل- بلبله في المسجد عندنا بسبب هذا الامر حاضر حاضر ربنا يجزيه يا رب ماشي حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا حضرة الشيخ اتفضلي سؤال حضرتك كل سنة اتفضل وانت طيب اتفضلي سؤالك بعد إذنك اتفضلي آه، لو سمحت آه، العدسة اللي بين الحاجبين وال آه، لو قعدت ب 40 يوم آه، تبقى الواحدة ملعونة الايه عدسات العيون العدسة اللي بين الحاجب في بيقولوا لو قعدت مثلا 40 يوم تبقى ملعونة
هي ال- ال- اللعن ده مش حكم شرعي
ايوه طيب اللعن بيكون في الكتاب او في السنه مم.
مش كده آه.
طيب العدسات دي كانت موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام
آه. أي- ايوه كانت موجوده ايوه كانت موجودة طيب حاضر بالنسبة للأخ العربي اللي بيسأل عن إذا حكم زواج ابنته من امرأة كتابية يقول إنها وافقت على أن تسلم نقول إن جماهير الفقهاء من السلف والخلف لم يروا بأسا بزواج المسلم من المرأة الكتابية لكن زواج المسلمة من الكتابي أو من غيره أو من غير المسلم فهو مجموع م- ممنوع بالإجماع بالقرآن والسنة والإجماع ممنوع مطلقا بالنسبة لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كان يرون منع زواج المسلم من الكتابي وورد عنهما أنهما قال لا أعلم كفرا أشد من أن تقول المرأة عزير ابن الله ومنع ذلك لهذا السبب لكن الأدلة على جواز ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فدل الكتاب ودلت السنة على جواز ذلك وما نهى عنه عمر رضي الله عنه في خلافته إنما كان لحكمة إنما كان لحكمة بينها رضي الله عنه وأرضاه فبالنسبة لي إن هي آه، تسلم ليس بشرط لصحة نكاحها إن تزوجها مسلمة فالنكاح لمسلمة وإن تزوجها كتابية فالنكاح جائز لكن ما أود أن أنبه إليه هو ما سكت عنه في هذا السؤال كيف تم التعارف بين ابنه وبين هذه المرأة يعني لشدة الأسف إن بيحدث أمور ومحادثات ولقاءات إلى غير ذلك وربما أدى ذلك إلى إغار الصدور وربما أدى إلى إحداث فتنة لا تحمد عقباها فينبغي أن نتنزه عن هذه الدناية المعرفة تمت إزاي عشان يتقدم لها ويتزوجها الأمر يعني الحقيقة فيه إيه مقال الأمر الآخر برضو يراعى المصلحة والمفسدة إن إحنا الآن في وقت انتشرت فيه العنوسة فأولى إن هو يعف امرأة آه، مسلمة يعني لا يسبب مشاكل وتكون أعون له على طاعة ربه سبحانه وتعالى ويكون أحفظ لذريته والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال التالي الأخ يقول السائل أفيدوني للضرورة عندما يكون الأب متيسر ماديا جدا ما شاء الله وله ولد متزوج وغير قادر على الإنفاق سواء للعلاج أم لغير ذلك فهل الأب مكلف بالإنفاق عليه؟ السؤال ها هنا إن الأب ملزم بنفقة أبنائه لحد الكبر إما أن يبلغ يعني له حرفة أو أن يبلغ قادرا على الكسب لكن منشغل بتعليم العلم فيلزم الأب بالإنفاق عليه لكن الابن لما يتزوج ويستقل بحياته يبقى الأب خلاص إيه انقطع الوجوب عنه لكن السؤال ها هنا إن الابن فقير وعنده عوز والأب موسر إيه، عفوا السؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم
السلام عليكم الله وبركاته كل سنة وانت طيب يا دكتور الله يحفظك اتفضل عندي س- عندي سؤال بيعتبر سؤال في الأضحية هو يعتبر ثلاثة أسئلة في سؤال واحد مم.
ال- بعد الذبح بربع ساعة ال- لا مؤاخذة العجل وقف مم.
فبسأل الجزار قال لي السكينة سرقاه مم.
فهل حاجة دي يبقى فيها حاجة؟
بعد ما اتذبح بربع ساعة
اه قال ألا لي ازاي السكينة سرقاه أي ازاي يعني السكاية اللي سرقاه ولا هو اللي ما ذبحوش كويس لا هو مدبوح ما ده مطر رقبته يعني رقبته- بس السكينة حامية يعني بقول لي السكينة سرقاه اه طيب ماشي فهل دي يبقى فيها حاجة؟
طب وايه تاني حضرتك لا فيش حاجة ان شاء الله لو الذبح شرعي على الصفة الشرعية
طيب وب- وبعدين هو الجزار لما عرف ان مش مش هياخد الجلد انا هتبرع له الجمعية يعني بي بياخدوه يبيعوه ويصرفوه على اليتامى مم.
فبعد ما خلص قال لي انا عايز اجرة ايدي آه، 700 جنيه قلت- ففصلت معاه وخد 400 جنيه فدي يبقى عليا اسم ولا حاجة؟
لا ما عليكش ايه ده هو يعني لا ما عليكش اسم هو كده مغالي يعني 700 جنيه هو كده مغالي هو ما ينفعش اصلا الجزار ياخد لا جلد الاضحيه ولا ياخد اي حاجه منها كاجره انما لو فقير ممكن تديله صدقه ايه تاني حضرتك
شكرا يا دكتور طيب الله يحفظك ربنا يحفظك ال- الاب لما يكون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ كل سنه وأنت طيب اتفضل آه، حضرتك في سؤال عندي هل يجوز دخول ابن الخالة آه، لبيت بنت خالته في عدم وجود زوجها وسفره للخارج مع العلم بوجود آه، زوجته وأمه معاه
والله حضرتك ان النهارده هو مش منفرد بيها مش كده اه هو زوجته طبعا وأمه لا معاه يجوز اللي هي لا خالته.
يجوز الخلوه مطلقا به لا يجوز الخلوه لكن ما يجوز دخوله البيت ويجلس معاهم يعني ما انا بقول لحضرتك اهو ان اذن لها الزوج ان زوجها اذن لو زوجها اذن لها مفيش اي مشكله خالص لان مفيش خلوه شرعيه منهي عنها وفي نفس الوقت خالتها موجوده ومراته موجوده معاه تمام مش كده مفيش الخلوه تمام.
المحرمه آه، شرعا موجود طب هل يجوز ان هو يبات لا، مع ما- وجود امه وخالته يا اخي أمه الحبيب و- أنا- انا شوف بقول لحضرتك ايه الزوج ان اذن لها ان اذن لها يبقى ايه هو يبقى شاء جائز.
طب افرض ان الزوج الامر مباح لكن هو يكرهه الامر مباح شرعا على الرغم من الضوابط الشرعيه لو منتقبه تلبس نقابها وهو كاره لذلك يبقى هو محق ولا مش محق محق محق وليه إنه يمنعها وفي وصية ال- في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يوصي النساء ولكم عليهن حقا ألا يأذن في بيوتكن في بيوتكم لمن تكرهون وألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالنهاردة لو الأمر مباح شرعا لكن الزوج كاره أنا م- مش عاوز ابن خالتي يدخل عندي أنا حر يعني معلش انا ل- ما بقطعش الرحم لكن افرض انا اكره هذا الامر يدخل في وجودي لكن في غيابي اكره دخوله انت وشانك في هذا الامر ولا تسريب عليك في ذلك بالنسبه للاخ اللي بيقول هل الاب اذا كان موسر والابن في عوز وغير قادر على الانفاق على بيته ويحتاج مصاريف للعلاج هل الاب يكون ملزما بالانفاق عليه نقول في هذه الحال ها هنا يكون الأب ملزما بالإنفاق على ابنه إن الابن ما عندوش ما يكفيه فها هنا يلزم لكن مش نفقة الصغار بقى اللي هي الأبناء وإنما هي أشبه بنفقة القرابة زي القريب الابن الابن ممكن يقاضي الجد قضاء يطلب حقه قضاء ينفق عليه إذا كان فقيرا ليس عنده ما يسد عوزه ممكن ان ال- بنت الاخ ترفع قضية على عمها تطلب نفقة تطلب نفقة ينفق عليها ويلزمه القضاء بذلك إن لم يكن لها منفق سواه إن لم يكن لها منفق سواه تطلب هذا الأمر تطلبه شرعا إن لم يؤديه طواعية فإنها تلجأ إلى القضاء وتحصل على هذا الحق قضاء وكذلك بالنسبة لهذا الأمر لكن نود أن الأب يعلم أن هذا المال خير ما أنفقه فيه أن ينفقه على زويه وعلى بيته وعلى قرابته وأبنائه فنفقة الرجل على أهله أفضل من نفقته في سبيل الله يعني لو هيجهز جيش في سبيل الله نفقته على أبنائه وعلى أهله أفضل من النفقة في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نبدأ بمن نعول ثم بالأدنى فالأدنى فحينما يكون ولدي في عوز وفي احتياج وعندي مال وأنا من ذوي اليسار فإن لم يكن مالي لولدي فلمن يكون لم يكن المال لولدي فلمن يكون ولك أن تتخيل إن نشأت العلاقة هكذا طب المال هذا لما ينتقل إلى ال- الابن بعد موت أبيه هل تتخيل أن الابن سيفكر مرة في أن يقيم صدقة جارية للأب وهو قد ضن عليه بالمال في حياته يعني أشك في هذا الأمر وإن كان يعني لا ينبغي أن يبادل الإساءة بإساءة وإنما يبادل الإساءة بإحسان فأرجو أن ينتبه لهذا الأمر ونفقته على ولده له أجران بها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم فنسأل الله أن يوسع للمسلمين جميعا وأن يغنيهم من فضله السؤال التالي يقول من فاتته ركعة في صلاة العيد ماذا يصنع راجل وصل على بال ما صحي مثلا متأخر وصل والإمام في الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتينا الصلاة أن نأتيها بسكينة ووقار مش زي ما بيحصل الراجل يدخل الجامع يجري زي الخيل تسمع الدب والخبط وداخل الجامع ولو متأخر شوية بأعلى صوته إن الله مع الصابرين يعني عايز يقول للإمام إيه أصبر طول بالك شوية نقول يقول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فصلوا أنت أدركت الركعة الثانية فصلها وما فاتك فأتم أنت فاتك الركعة الإيه الركعة الأولى تبدأ بالتكبيرات الزائدة تكبر ثم بعد ذلك تقرأ بفاتحة الكتاب وبما يسر الله لك وتتم الصلاة على الهيئة المشروعة يبقى اللي وصل في الركعة الثانية من العيد يصلي هذه الصلاة على هيئتها المشروعة والله سبحانه أعلى وأعلم بالنسبة للسؤال التالي يقول معرفة عمر الأضحية من الخراف لو هيضحي بالغنم بي- عايز يعرف عمر الأضحية قد إيه اتفق المسلمون على أن الأضحية والأضحية سميت بهذا الاسم اشتقاقا من الضحوة أو الضحى وهو وقت فعلها أول وقت فعلها الضحى بعد صلاة العيد فسميت نسبة لهذا الاسم أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام من البقر ومن الغنم ومن الإبل يبقى جمال أو بقر ويلحق بالبقر الجاموس في الحكم تماما نقول بقر يبقى هي معناها بقر وجاموس سواء في الزكاة زكاة المواشي أو سواء في الأضحية طب هو الحقيقة أن الوقت قد انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة لهذه الحلقة قد انتهى فإن شاء الله بأمر الله سبحانه نتم ما بدأناه في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار